بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احنا وصلنا لأواخر حلقات برنامجنا الحلقة دي حلقة رقيقة جدا ومؤثرة جدا ومؤثرة يمكن فيا أنا بالذات جدا أنا بقالي ثلاث أشهر عايش مع قصة سيدنا موسى يمكن دي مش الحلقة الأخيرة في البرنامج لكن الحلقة دي حلقة وفاة سيدنا موسى البطل اللي وقف جنب المظلومين مصير المظلومين في تاريخ البشرية سيدنا موسى اللي عاش عمره وعاش كل رسالته عشان يقف جنب الضعفاء أكيد الضعفاء يحبوه قوي وأكيد كل واحد مظلوم يحبه قوي وأكيد كل واحد بيحب الحرية يحبه قوي سيدنا موسى القائد العظيم فاكرين رسالته في سطر قائد صنعه الله ليزيل الظلم ويحول أمة من المستضعفين إلى أعزة منتصرين تعالوا نروح للمكان اللي توفى فيه سيدنا موسى واللي غلب على الاعتقاد ان هو دفن فيه ما نعرفش فين بالظبط لكن في مكان ما في جبل نيبو تعالوا نروح هناك وانا الحلقه دي من اكتر الحلقات بقول لكم اللي انا متاثر بيها في قصه سيدنا موسى كلها لان يا تعبت قوي يا سيدنا موسى منزلتك كبيره عند ربنا قوي تعالوا نروح هناك ونختم الحلقه هناك وندعي هناك تعالوا نروح فين اتدفن سيدنا موسى ايه المكان بالظبط اللي اتدفن فيه طبعا بصوا يا جماعه احنا لا نستطيع ان احنا نقول على وجه الدقه انه مدفون في اللقطه دي في البقعه دي في المتر ده في الشبر ده الوحيد اللي نجزم ونتاكد ونوقن من بين كل انبياء الله ان هو اكيد مدفون في الشبر ده في المربع ده في المتر ده واحد فقط هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل الانبياء كتير منهم ما نعرفش نجهل تماما المكان اللي دفنوا فيه لكن سيدنا موسى من الأنبياء القليلة اللي نعرف تقريبا أين دفن هو دفن في جبل نيبو أنا الآن في جبل نيبو وشعورك أن سيدنا موسى اللي بنتكلم عليه كل الحلقات دي مدفون هنا هذا العملاق العظيم هذا كريم الله اللي ربنا كلمه الوحيد من البشر اللي اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه سيدنا موسى مدفون هنا يا حاجة غالية قوي وكبيرة قوي بس أنا أنا هنا أول حاجة عايز أعملها إن أنا أطمنكم وأقول لكم حاجات تعرفوا بيها إن هو مدفون هنا طب وهتقول لنا حاجات ازاي وهنعرف ازاي مش انا اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم ساعدنا ان احنا نعرف النبي بيحب سيدنا موسى قوي علاقه علاقه عميقه قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه والنبي طلع في رحله الاسراء للمعراج جاي من مكة من المسجد الحرام ورايح إلى المسجد الأقصى هناك في هذا الاتجاه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فبينما أنا مع جبريل مع أخي جبريل إلى المسجد الأقصى ذاهبين إلى المسجد الأقصى مررت بقبر موسى عليه السلام هو النبي بيقول في حديث صحيح رواه مسلم مررت بقبر موسى عليه السلام فوجدته قائم يصلي في قبره هنجيلها دي وهنتكلم عليها لأن وراها معاني جميلة جدا وبعدين النبي قام قايل لك إيه فوجدته عند الكثيب الأحمر منطقة اسمها الكتيب الأحمر طبعا أنا ما كنتش أعرف يعني إيه الكتيب الأحمر وزمان كنت كتير بقراها في الأحاديث عند الكتيب الأحمر ومش فاهم ماشي عند الكتيب الأحمر لغاية ما جينا وبصورته وبعدين النبي قام قايل إشارة أدق بجوار على جانب الكتيب الأحمر وبعدين قام قايل النبي إحنا على جانب الكتيب الأحمر وبعدين قام قايل النبي صلى الله عليه وسلم لو كنتم معي لأريتكم قبره لو كنتم معايا كنت وريتكم قبره ده الكتيب الأحمر وحاجة تانية تأكد لنا أن سيدنا موسى دعا ربنا قبل أن يموت أن يدفن عند أسوار وأن يقربه الله يا رب إذن لي أن أكون أن أدفن بجوار المسجد الأقصى وبجوار القدس ده أقرب مكان للقدس بعد كده في البحر الميت وبعدين تدخل على القدس أنا مش عارف يا جماعة 30 يوم أنتوا حبيتوا سيدنا موسى تعلقنا بسيدنا موسى حسيت قد إيه هو نبي عظيم حسيت قد ايه بذل وقد ايه هو غالي في قراننا وفي ديننا وفي اسلامنا هل انت متعلق بسيدنا موسى هل انا ساعدتك وساعدت نفسي ان احنا نحبه تعرفين انا بصور فين الان انا بصور في جبل نيبو هنا في مقام يقال ان دون مكان دفن سيدنا موسى معقول انا اكون قريب قوي كده جدا جدا جدا لو كان هذا لا ندري على وجه التحديد يعني هذا المكان البسيط البسيط جدا لكن العظيم عند الله جدا ده سيدنا موسى واحد من أعظم خمسة في تاريخ البشرية أولي العزم من الرسل إبراهيم وموسى اللي في السماء السادسة مفيش بعده غير سيدنا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم وسدرة المنتهى أنت متخيل أنت متخيل المكان اللي احنا قاعدين فيه دون اه أنا بحاول أستجمع اه مشاعري وكلامي أحيانا يبقى صعب الكلام وأحيانا لما تقعد تستعرض عظمة كليم الله تجد ان ال... تجد ان الكلمات صعبه تيجوا نفتكر تيجوا نعمل كده يعني نجيب الشريط من الاول نعيش مع سيدنا موسى بسرعه قوي لقطات سريعه فلاش باك كده ونرجع من الاول خالص فاكر وامه بترميه بترميه في النيل فاكر وهي خايفه عليه ومش عارفه هيرجع لها ولا لا فاكر وربنا بيقول لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه هو ده موسى العظيم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك ده موسى وجعلوه من المرسلين فاكرين فاكرين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا يا مرت السنين السبعين سنة بسرعة ومرت 3000 سنة وجينا هنا عندك يا سيدنا موسى انت غالب ذكر يا سيدنا موسى 3000 سنة في بلايين من البشر اتنسوا ما لهمش قيمة الصار لكن انت في الخمسة الأوائل احنا هنا عندك يا يا والله شرف لينا ان ربنا يجعلنا نعمل خطى الحبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل هنا عند موسى يا ترى لما نقابل سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم مش انا بس انا والفريق اللي معايا انا وانتم انا والناس اللي بيشوفونا ويقول لنا انتوا تاثرتوا بيا ونفذتوا اخلاقي نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وسيدنا موسى يا فاكرين فاكرين لما ربنا قال لامه فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن أصلها أم موسى غالية على الله سبحانه وتعالى فاكرين لما تربى في بيت فرعون وكان قدامه يبقى الأمير موسى لكن اختار يبقى موسى صاحب الرسالة ويستحمل المشقة وهو يعلم اختار الرسالة إنه كان مخلصا هو في إخلاص أكتر من كده القصر وال- والأبهة والإمارة وابن فرعون والدنيا تحت رجليك لا أنا عايز ربنا فاكرين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أنا ما فيش كلمة بتكلمها إلا وصوت عصافير حواليا أصل ده مكان مبارك أصل ده مكان على مشارف المسجد الأقصى ومكان موسى يا هنا اختار الله سبحانه وتعالى أن يدفن ويموت كليمه كليمه موسى حبيته تعلقت بيه فاكرين يا جماعه فاكرين لما وقف جنب الرجل الضعيف ونصره وكان ديا من مؤهلات و و و ومسوغات ان هو يكون بعد كده كليم الله فاكرين فاكرين لما اجتاز الصحراء فاكرين لما قعدنا نمشي في الصحراء لما مشي 8 ايام على رجليه طول الصحراء من مصر الى مدين بلا طعام بلا شراب ربنا بيعده وما سخطش انه كان مخلصا وما قالش ليه بتعمل فيا كده يا رب لا ده قال حاجة تانية عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يا سلام على الروح الحلوة المؤمنة المطمئنة المتوكلة الراضية المرنة كل حاجة قول بقى قول زي ما انت عايز فاكرين بعد كل العناء دون ثقل البنتين موضوع بسيط بس الصغير على الصغير يأهلك للكبير فاكرين لما ثقل البنتين فثقلهما بسرعة شهامة ومروءة ونصر الضعيف والغلابة يا ضعفة يا أرامل يا ضعفاء في الدنيا ليكوا مين زي سيدنا موسى ده الأرض دلوقتي محتاجة محتاجة سيدنا موسى عشان كده بنصور عنده عارفين ليه الأرض محتاجة سيدنا موسى أصل الغلابة كتير والمظلومين كتير والضعفة كتير ومفيش موسى كتير موسى بقى قليل في الزمن اللي احنا عايشين فيه فاكرين في جبل الطور لما ربنا نادى عليه باسمه يا موسى انك بالوادي المقدس طوى اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك يا يا بختك يا سيدنا موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فاكرين لما ربنا قال له يا موسى بينادي باسمه يا بخته يا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أنا مش متأثر بس عشان سيدنا موسى أنا متأثر يا ترى احنا مقامنا فين يا ترى أنا وأنتوا منزلتنا عند ربنا إيه يا ترى احنا غاليين يا ترى احنا مش هنجيب كلام الله يا ترى احنا لينا قيمة عند ربنا فاكرين يا اخوانا وربنا بيقول له واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فاكرين ربنا بيقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى فاكرين ربنا بيقول له واصطنعتك لنفسي الله في حب أكتر من كده معقولة ربنا بكرمه يقرب عبد عبد من عباده هو احنا حجمنا قد ايه في ملك ربنا عشان يقول له واصطنعتك لنفسي قد كده ربنا كريم اخوانا انا مش متاثر عشانه بس اصل هو ربنا بيقول كده على عبد من عباده يبقى احنا غاليين حتى لو مش في نفس منزلته بس كل واحد يشم ويرفع راسه ويقول له اختارني انا كمان ويقرب ويقرب ويقرب ويقول له يعني بعد 3000 سنه كل المنزله دي احنا احنا فين فاكرين يا اخوانا فاكرين لما وقف قدام فرعون وربنا يقول له لا تخف انك انت الاعلى فاكرين لما وقف قدام الصحراء كل ده عشان ربنا مخلص خدت ايه يا سيدنا موسى في الدنيا ولا حاجه بالله عليكم قولوا لي خد ايه ده مقام ده المقام اللي دفن فيه حاجه بسيطه جدا على جبل في صحراء الاردن بسيطه جدا جدا على مشارف الم- ال- القدس ما خدش حاجة فعلا كان مخلصا فاكرين يا اخوانا انا عمال اقول فاكرين وانا بفتكر معاكم فاكرين لما طلع من مصر تاني فاكرين لما تعب مع بني اسرائيل وما زهقش وما قالش كفايه بقى انا تعبت كفايه عليا لغايه كده ابدا قصه موسى قصه مصير الضعفاء في تاريخ البشريه قصه موسى اعظم قصه لمواجهه الظلم في التاريخ قصة موسى الكل بعده بيتعلم منه ازاي يواجه الظلم قصة موسى محتاجينها في العصر اللي احنا عايشين فيه والظلم الكبير اللي موجود في الأرض كل الأرض نصير الضعفاء في التاريخ أعظم من وقف للضعفاء في التاريخ موسى عليه السلام يا فاكرين كل الحاجات دي يا اخوانا عظيم عظيم سيدنا موسى بس مش كده وبس حياته كانت كلها ترحال يعني قضى عمره كله بلا استقرار فين بيتك يا سيدنا موسى فين استقرارك ترحال ترحال ترحال سفر من بلد لبلد من مكان لمكان مفيش استقرار معلش يا سيدنا موسى مقامك عالي الحياة كده ممكن ممكن تصمتوا يا جماعة نسكت آه، عشر ثواني انا اصوات الطيور اللي هنا شيء آه، انا ما حسيتوش قبل كده في حياتي عمال سامعهم حواليا كل ثانيه تخيلوا يا جماعه من مصر لمدين يقعد في مدين 10 سنين من مدين لمصر يقعد 15 سنه من مصر يخرج مع بني اسرائيل الى سينا 15 سنة ترحال من سينا إلى صحراء النقب إلى رحلة موسى والخضر إلى محاولة دخول الأرض المقدسة إلى هنا إلى الوفاة إلى الحلقة بتاعت النهاردة يا تعبت كتير يا سيدنا موسى عظيمة زوجة موسى والله عظيمة زوجة موسى اتحملت كتير زوجة موسى وبذلت كتير يعني تستحق الشكر والتكريم على صبرها زوجة موسى سبحان الله النساء في حياة موسى عظام أربع نساء في حياة موسى أمه وأخته وأسيا وزوجته الأربعة أنقذوا حياته الأربعة ساعدوا على حياة أقوى وقفوا جنبه المرأة عظيمة قوي تستحق كل تكريم حرام إن المرأة تبقى مظلومة عشان كده هو نصير الضعفاء حتى المرأة أنا بتوجعني الكلمات وأنا جالس هنا جنب قبر سيدنا موسى لكن آه، تعالوا نشوف أخلاقه شوف كده تعالوا نستعرض كلام الله أخلاقه إيه و- و- واسأل نفسك أنا فين من الأخلاق دي والله يا أخوانا صدقوني الأخلاق في رمضان أهم من حاجات تانية كتير طبعا اعبد كتير واذكر كتير بس لو ما ثمر لو ثمرت العباده ما كانتش اخلاقك ما رحتش بعيد لسه بدري بص اخلاق سيدنا موسى الاخلاق البارزه الشهيره هتلاقي ايه هتلاقي الاخلاص هتلاقي نصره الضعيف هتلاقي الشهامه والمروءه هتلاقي ايه هتلاقي الوفاء بالوعد هتلاقي قائد قائد عظيم كفايه ان اجتمعت عليه بني اسرائيل اكيد قائد عظيم هتلاقي الحسم مع السامري هتلاقي الحنان مع هارون هتلاقي الوفاء بالوعد مع حماه قعد عشر سنين في مدين هتلاقي ايه كمان هتلاقي الشجاعة مع فرعون هتلاقي الصبر الطويل مع بني اسرائيل كل دي صفات سيدنا موسى دي صفات سيدنا موسى وكل صفة منها ده ده مقامه عالي وبعدين مش صفات الاخلاقية وبس تعال بص على منازل العبادة عند سيدنا موسى يعني ايه منازل العبادة شوفوا كده في التوكل على الله واليقين اول مرة رمى العصاية فولى مدبرا ولم يعقب جري وربنا ينادي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا موسى أقبل إني لا يخاف لدي المرسلين أنت مش أنت ما فيش خوف عليك يا موسى ما تخافش مهما حصل لك في الدنيا كم مرة تهدد بالقتل وكم مرة كم هيقتل أنا بستعرض حياته أنا بجمع حياة سيدنا موسى ما حدش قرب لك يا موسى ووعد الله تحقق فرعون بكل ظلمه وجبروته ما قدرش عليك يا موسى وانت اعزى الوحيد ده انت مدفون هنا مات لوحده مات بلا بلا بلا قتل ليه عصمه الله قلنا لا تخف انك اعلى انك انت الاعلى انني معكما اسمع وارى منزله اليقين اول مره رمى العصايه جري تاني مرة رمى العصاية قدام الصحراء يعني الموقف أصعب فأوجس في نفسه خيفة موسى تالت مرة أصعب وأصعب قدام البحر ضرب العصاية قبل ما يضرب العصاية ما كانش يعرف إن العصاية هتفتح البحر أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين شوف ال... شوف التوكل عمال يعلى إزاي شوف الانتقال في التوكل أول مرة خاف تاني مرة أوجس في نفسه تالت مرة كلا إن معي ربي سيهدين ولا حد يقدر عليا أنا معايا ربنا شفت منزلة اليقين والتوكل على الله عند سيدنا موسى تيجي أوريك منزلة تانية منزلة الشوق إلى الله وهو بيقول له وعجلت إليك ربي لترضى عارف لما تقول إمتى بقى الليل يجي عايز أصلي ركعتين يا رب رمضان ما يخلص عجلت إليك ربي لترضى شوف منزلة ايه منزلة الأنس بالله وهو وحيد في الصحراء طريد شوف منزلة كمان منزلة التذلل إلى الله وهو قاعد في ظل شجرة لوحده في مدين وهو بيقول له رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا رب فقير ضعيف إليك كل دي منازل سيدنا موسى منزلة اليقين ومنزلة التوكل ومنزلة الأنس بالله ومنزلة الشوق إلى الله ومنزلة التوكل على الله ومنزلة العجلة إلى الله و... و... ومنزلة الأنس بالله أنت في أنهي منزلة بقى يا أخوانا الدنيا فانية كله بيدفن تحت الأرض كله بيموت بس فرق بين مقام فرعون ومقام موسى فرق كبير كبير كبير دي منازل موسى عند الله بس انا عايز اقول لك حاجه تانية جميله معلش سامحوني يا اخوانا انتوا عارفين الحلقه دي ايه فضفضه والله انا انا انا في تحضير البرنامج بالذات لما جيت هنا حبيت سيدنا موسى حب ما كنت بشعر بهذا الحب قبل كده انتوا واخدين بالكم من حاجه كبيره قوي ثباته على رسالته من المولد للوفاه هو هو ثابت لا يتغير الدنيا تتقلب ظلم طغيان فقر ضعف غنى فقر الدنيا مقلوبة وسيدنا موسى زي ما هو ثابت من المولد إلى الوفاة عارف زي الآية وقل ربي أدخلني مدخل صدق مش كفاية ناس كتير بتدخل لربنا مدخل صدق بنية كبيرة أنا بعمل الشركة دي لله أنا بأسس المشروع ده لله أنا بقوم بالدعوة دي لله وقل ربي أدخلني مدخل صدق بس مش كفاية المهم واخرجني مخرج صدق خلينا اطلع من الدنيا زي ما دخلت بنفس بنفس النيه انه كان مخلصا كمل من الاول للاخر زي ما هو مخلص منزلته فين دلوقتي يا ايه يساوي تعب الدنيا جنب السماء السادسه يا اخوانا روحوا دوروا على منزلتكم في الاخره يا جماعة بعد قصة سيدنا موسى وبعد المكان اللي احنا فيه كفاية بقى دنيا عيشوا بربنا شوية عيشوا عيشوا عيشوا للخير عيشوا للضعفة قلدوا سيدنا موسى عيشوا للغلابة صلحوا في الدنيا عيشوا بربنا تدرجوا في منازل العبودية استفيدوا من رمضان ربنا ربنا الدنيا ايه الدنيا فانية مفيش حد باقي بس اقول لك على حاجة تانية كمان واحنا بنستعرض سيدنا موسى بتحبه بتحبه شوف النبي بيحبه ازاي اتنين اتخانقوا مع بعض واحد من الصحابة مع واحد يهودي في المدينة فاليهودي قام قايل له لا والذي اصطفى موسى بيحلف اليهودي فقال والذي اصطفى موسى فالمسلم غضب وقام ضربه بالقلم لطمه وقال أتقول هذا ورسول الله بيننا سيدنا محمد موجود وتقول لو الذي اصطفى موسى فاليهودي راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي يلوم على الصحابي يقول له لا تفضلوني على موسى لا تخيروني على موسى مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى سيد ولد ادم ولا فخر هو اللي قايل على نفسه كده لكن ده اخي شوفوا شوفوا حب النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا العلاقه اللي بين النبي وسيدنا موسى ما تفضلونيش على موسى ما تعملوش كده لا تفضلوني على موسى وبعدين يقوم قايل ايه يقول فإن الناس تصعق يوم القيامة صعقة يوم القيامة فأكون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق أنا أول واحد هيصحى يوم القيامة فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش لا أدري أفاق قبلي صحي قبلي أم أم جوزي بصعقة الطور مش هو سيدنا موسى في الطور قال ربي أرني أنظر إليك ف ف ولما أفاق بعدها ف- فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا مش عارف هو صحي قبلي عايز يقول ده مقامه عالي قوي يا ت- يا سلام على تواضعك يا رسول الله ويا سلام على حبك لسيدنا موسى ده من حب النبي لسيدنا موسى خاف ان يجي بعض المسلمين يقولوا ده مش نبينا ده نبي بني اسرائيل ما بنحبش بني اسرائيل ده مش نبينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم عامل ايه يعمل لك حاجه ويقول نحن اولى بموسى منهم ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها بمنتهى القوه نحن احق بموسى منهم هو قال كده صلى الله عليه وسلم نبينا ده نبينا نحن احق بموسى منهم ويعمل النبي حاجه مش عارف انتوا واخدين بالكم منها ولا لا صوموا يوم عاشوراء ليه نصوم يوم عاشوراء عشان ده اليوم اللي نجى ربنا موسى فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتموا لموسى موسى منكم موسى مننا يا على حب النبي لسيدنا موسى ويقابلوا بعض في المعراج وتخيل بقى لقاء لقاء محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ممكن تتخيل اللقاء ده لثواني اتقابلوا فين في السماء السادسة تخيل سيدنا موسى وهو بيرحب بالنبي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ويبكي سيدنا موسى والنبي يسأل لما يبكي يا جبريل فيقول سيدنا موسى أنت أمتك يدخل منهم من الجنة أكثر من أمتي ويمكن أنت تفتكر أنه قال الكلام ده يبقى زعلان مننا لكن تفاجأ لما النبي نازل بتكليف ربنا بالصلاة خمسين صلاة ويمر بسيدنا موسى وسيدنا موسى هو اللي يقول له يقول له ارجع إلى ربك فاطلب منه التخفيف على أمتك فإني جربت بني إسرائيل والناس لا تطيق ذلك صعب عليهم خمسين صلاة ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يقول له نصفها خمسة وعشرين صلاة وينزل تاني إلى جبريل ارجع إلى ربك ياه قد كده بتحبنا يا سيدنا موسى بكاؤه علشان بني إسرائيل لكن حبه عشاننا يا سلام يا سيدنا موسى وعلاقته بالنبي ومش بس كده علاقته بالنبي النبي كل ما حد يأذيه يفتكر حبيبه سيدنا موسى ويقول رحم الله أخي موسى لقد ابتلي بأكثر من ذلك فصبر يا سيدنا موسى عند النبي غالي قوي قوي قوي قوي ويقول رحم الله أخي موسى كاد يذهب بثلث القرآن ثلث القرآن موسى احنا في القرآن شعارنا سنحيا بالقرآن فلازم نحب سيدنا موسى وقيم سيدنا موسى قيم القرآن هي اللي عشنا معاها ال 30 يوم حبيت سيدنا موسى شفتوا نبيك بيحبه قد ايه لكن كمال تعالى نكمل شوف ربنا بيحبه قد ايه وكلم الله موسى تكليما شوفوا يا جماعة ربنا بيقول له وألقيت عليك محبة مني خليت أي مؤمن لازم يحبك لا يكرهك يا موسى إلا الظالمين سبحان الله وبقى ترمومتر إيمانك لما هتشوفه يوم القيامة هتحبه ولا لا فلو حبيته ومتملى قلبك بحبه الحق من دلوقتي تبقى مؤمن القيت عليك محبه مني المحبه دي مني من ربنا فاللي بيحب ربنا تعرفه ازاي لو حب موسى ربنا حبه فحبب في خلقه يا ترى انت قد ايه الناس بتحبك انت كمان ما هي درجات لا ومش كده وبس ويقول له ايه واصطنعتك لنفسي يا موسى انت ليا يا يا موسى انت كل حاجه انت من يوم ما اتولدت لغايه ما مت ليا انتوا متخيلين الكلمه دي لما ربنا يقول لبني ادم على حجمنا الصغير ولتصنع على عيني يا حبيبي يا سيدنا موسى وما بالكم بقى في مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يقول له فانك باعيننا يا يا على مقام الاثنين احنا فين يا, ع- يا جماعه علوا علوا مراتبكم يا جماعه اعملوا خير اشتغلوا لله إيه اعمل حاجه لربنا ما تقعدش تاكل عيش وبس تاكل عيش عشان تاكل وتشرب وتاكل عياتك وبس مش هتقرب منهم عايز تبقى معاهم في الجنه اقول لكم على حاجه وانا قريب كده جدا من من هذا المقام نفسي ابقى معاه في الجنه ونفسي ابقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه انتوا نفسكم مش غيران من الكلام اللي ربنا قاله لسيدنا موسى طب وانا وانا عايز اقرب شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولتصنع على عيني يا جماعه ده احنا في رمضان بنقعد ندعي يا رب ارضى عننا ليله ليله واحده وربنا بيقول له لا ده انت كل حياتك عشاني ولتصنع على يعني ربنا حياتك كلها انا صنعتها لك واحنا بنقول يا رب انظر لنا ليله يا بختك يا سيدنا موسى عايزين نقرب عايزين نقرب رساله حياته اللي قلتها في اول حلقه عايز اختم بيها نهايه حياته قصه قائد صنعه الله ليقضي على الظلم ويحول أمة من المستضعفين إلى أعزة منتصرين جزاك الله خيرا يأتيه الآن ملك الموت لكن قصة موته فيها فيها حاجة عجيبة ولخبطت ناس كتير لأن في حديث في البخاري بيحكيها الحديث بيقول إن ملك الموت جاء سيدنا موسى فملك الموت قال له إن الله أمرني أن أقبض روحك فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها الناس مش فاهمة الموضوع ده صح هو إيه اللي حصل مش زي ما انتوا فاهمين كده ويقولك ازاي يعني ده حديث وازاي سيدنا موسى يعمل كده مش ده الصحيح احنا فاهمين الحديث غلط ملك الموت جاله في صورة بني آدم عادي وموسى ما زال عمال يشتغل مع بني اسرائيل ونفسه ياخد بايديه وبيحاول يوصل بيهم للقدس ربنا قال له انها محرمه عليهم أربعين سنه موسى بطبيعته الحماسيه في سن السبعين بس لسه في حماسه العشرين نفسه يفضل مكمل الأربعين سنة عشان ياخد بني إسرائيل ويدخل بيهم القدس ويصلحهم مخلص لله عايز يكمل رسالته لكن ربنا كاتب شيء فلما جاله ملك الموت ما جالوش على صورة ملك ما عرفوش سيدنا موسى جاله على صورة بني آدم فظن سيدنا موسى من بتوع بني إسرائيل المتعبين قال له إنني جئت أقبض روحك فسيدنا موسى عايز يكمل رسالته فلطمه على أساس إن دون غوي واحد جاي يقول أي كلام ما يعرفش فعاد ملك الموت إلى الله وقال له أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت لكن ربنا يعلم سيدنا موسى قد إيه هو يشتاق إلى لقاء الله ده كليم الله يشتاق للأنس مع الله فقال له الله عد إليه وقل له ارجع له بقى بس في صورتك الملائكية وقل له يضع يده على ثوره يحط ايده على الثور بتاعه او على البقرة بتاعته له بكل شعرة مرت عليها يده في شعر الثور سنة يعيشها يا نهار ابيض يعني 300 500 ألف حسب ما يجي زي ما يجي قول له كده قول له كده وانت هتشوف فعاد ملك الموت بصورته الملائكية فعرفه موسى فقال له ملك الموت عشان تعرف حقيقة سي- يعني مشاعر سيدنا موسى أرسلني الله إليك يقول لك هو يريد لقائك ربنا عايزك الآن أما ولكنه يخيرك زي ما سيدنا محمد خير فإن شئت أن تبقى في الدنيا ولك بكل شعرة تمر عليها يدك في شعر ثورك سنة تعيشها فابتسم موسى عليه السلام وقال له ثم ماذا وبعد كده ايه قال ثم تموت فقال اشتقت الى ربي طالما مش مكتوبه كمل الرساله للاخر يبقى مخلص ولا مش مخلص ويبقى زاهد في الدنيا ولا مش زاهد قال الان لا لا لا خلاص الان الان هيموت سيدنا موسى هو بيقول الان فاكرين النبي وهو على صدر السيده عائشه ويرفع يده إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى تقول السيدة عائشة فعرفت أنه يخير ما هو طالما بيقول بل يبقى حد بيقول له تختار كذا ولا كذا هي مش شايفة الملائكة لكن بيقول بل هو اللي حصل ان سيدنا محمد جاءه ملك الموت مع جبريل سيدنا جبريل وده اللي هيحصل مع سيدنا موسى الدنيا كده يا رسول الله ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك وما استأذن على أحد من قبلك شفت مقام سيدنا محمد سيدنا موسى ما استأذنش عليه لكن النبي لازم جبريل الأول يأذن الن... يا على المقامات يا يا يا على الرب الذي يتودد إلى عباده ليس العجب إن عبد يتودد إلى مولاه لكن العجب كل العجب إن الملك يتودد إلى عبيده يستأذنك يا رسول الله ده سيدنا محمد أن يدخل عليك فأذ- فتسمع السيدة عائشة النبي بيقول ائذن له يا جبريل فتعرف أن ملك الموت دخل السلام عليك يا رسول الله أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا زي موسى وبين أن تلقى الله خلاص رسالتك خلصت عايز تكمل في الدنيا تكمل بس الرسالة خلصت فقال النبي لا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى ويقف ملك الموت عند رأس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقف ملك الموت يمكن في الحتة اللي احنا فيها دي عند رأس سيدنا موسى ويقول كلمته اللي هتتقال لكل واحد فينا لو كنا مؤمنين أيها أيتها الروح المؤمنة أيتها الروح الطاهرة روح محمد بن عبد الله روح موسى بن عمران اخرجي إلى رحمة من الله ورضا ورب راض غير غضبان يا ترى هيتقال لنا ايه يا ترى انا وانتو واحنا بنموت هيتقال ايه ايتها الروح الطيبه ولا ايتها الروح الخبيثه يا ترى الذنب اللي عملناه الشهر اللي فات والسنه اللي فاتت مات موسى وهنموت وبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج معدي من هنا مع سيدنا جبريل على البراق طبعا سيدنا جبريل عارف المكان ده كويس ياما قابل فيه سيدنا موسى ويعدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت قبر موسى وأنا ذاهب إلى الإسراء فإذا به قائم يصلي في قبره الله قائم يصلي القبور درجات يا جماعه القبور منازل ودرجات الناس منازل في الدنيا ومنازل في الآخرة وفي الجنة ومنازل يوم القيامة ومنازل في القبر الناس منازل في القبر خلي بالكم ربنا تبارك وتعالى هيقول للناس يوم القيامة أيها الناس وضعت لأنفسكم نسبا في الدنيا ووضعت لكم نسبا انتوا حطيتوا نسب غير النسب بتاعي أنا قلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنتم قلتم فلان ابن فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون في ناس قبورها حتة من الجنة وفي ناس بتتعذب في قبورها النبي يمر على قبر يقول إنهما يعذبان في كبير في صغير وبعد كده يقول لا ليس صغير إنه كبير إيه يا رسول الله ليه أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بيوقع بين الناس و- معقولة القبور درجات ومنازل وفي وفي قبور مفروشه بفرش من الجنه وفي قبور زي ما النبي بيحكي لنا مفتوح لها باب الى الجنه كانه قاعد عارف لما تبقى قاعد بتتفرج هتشوف اثرك ازاي في الجنه عارف اللي بيتفرج على فيلم فيه مناظر طبيعيه جميله ويقول الله نفسي اروح فيها تخيل في قبور كده وفي قبور يأتيك عملك الصالح يؤنسك في قبرك القرآن اللي كنت بتصلي بيه بالليل وفي التراويح في رمضان وبتقراه وتدمع ليه وتخشع ليه تبص تلاقي نفسك القرآن جاي يسليك في, الق... في, ال... في قبرك يكون القبر القرآن لك مؤنسا في قبرك قبور وقبور وفي قبور زي قبر عمر بن الخطاب يأتيه الملكان من ربك ما دينك زي ما بيسألوا كل بني آدم فهو يقول لهم بل أنتما من ربكما ما دينكما ما هو تخيل ده قبر ما هو ده قبر من القبور يا قبر عمر وفي قبر موسى قبر يا بص قبر موسى قائم يصلي بين يدي الله في قبره تعبت في الدنيا يا سيدنا موسى استمتع بالصلاة بين يدي الله دي مش صلاة مكتوبة دي مش مش صلاة فرض طبعا مش صلاة فرض خلاص سيدنا موسى مات امال دي صلاة ايه دي صلاة حب صلاة أنس صلاة ود صلاة قرب صلاة مؤنسة قلب صلاة جزاء ده, بي- ده بيستمتع بالصلاة استمتعوا بالتراويح بالله عليكم يا ترى كم ركعة هتستمتع بيها بعد الحلقة دي يا ترى هتصلي ازاي بالليل يا ترى الصلاة بالنسبة لك هتبقى ايه مر النبي بيه صلى الله عليه وسلم لقى بيصلي قيام الليل عرفت منين انها قيام الليل لان الاسراء كان بالليل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بيقوم الليل في قبره تخيل يا جماعه لو هو ده فعلا القبر متخيل تخيل ان سيدنا موسى هيقضي قبره بيصلي بين يدي الله مش كليم الله مش حبيب الله يقف قيام الليل خلي بالكم اللي يبقى زي سيدنا موسى يمر عليه القبر زي ركعتين خفاف يصليهم في ناس تبقى ميتة قبل يوم القيامة بيوم يمر عليها القبر زي 3000 سنة وفي سيدنا موسى مات من 3000 سنة يمر عليه القبر زي ركعتين خفاف قيام ليل يا أنا في الآخر نفسي أدعي عايز أختم بدعاء فتعالوا ندعي كده لعلها لحظة قرب لعلها لحظة رحمة لعلها رح- لحظة إجابة لعل بركة المكان اللي احنا فيه واحنا جنب المسجد الأقصى وجنب سيدنا موسى لعلها تكون لحظة إجابة تعالوا ندعي ادعوا بقلوبكم قوي يا اخوانا ادعوا وانووا ان انتوا تعيشوا زي سيدنا موسى للغلابة والضعفاء للشهامة ادعوا تكونوا مخلصين ادعوا تكونوا متوكلين ادعوا بكل الصفات الأخلاق ومنازل العبادة اللي وصل ليها سيدنا موسى ادعوا ان انتوا ترتفعوا في الجنة درجات ادعوا ان قبوركم تبقى روضة من رياض الجنة اني داع فأمنوا يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين راضي عننا يا رب ارضى يا رب ارضى يا رب نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ارحم موتانا ارحم من مات من أجدادنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأولادنا ارحم من ماتوا اجعل قبورهم ببركة هذا الدعاء وهذه الليلة وهذا المكان روضة من رياض الجنة سامحنا اعفو عنا ارفع درجتنا في الجنة يا رب مرافقة النبي في الجنة يا رب مرافقة رسول الله في الجنة يا رب كل من يسمعنا الآن ويحضرنا الآن وما ذلك عليك بعزيز يا رب اكتب كل من يسمع الآن رفيق النبي في الجنة يا رب أنا أتكلم وبيني وبين المسجد الأقصى أمتار كيلومترات قليلة من علينا بصلاة في المسجد الأقصى رد عنا نبيك يوم القيامة ارضى عنا الآن اللهم لا تختم هذه الحلقة إلا وقد غفرت لنا يا رب بيتنا الليلة مغفور لنا بيتنا الليلة وانت راضي عنا يا رب يا كريم يا عفو يا حنان يا منان يا ودود تتودد إلى عبادك اهدي أولادنا ارضى عن أولادنا اهدي أولادنا اهدي زوجاتنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا اختم لنا الدنيا بلا إله إلا الله نسألك إذا جاءنا ملك الموت فنقول فيقول لنا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان اجعلنا رفقاء حبيبك محمد في الجنة اجعلنا رفقاء سيدنا موسى في الجنة اكتب كل من يسمع الآن من أهل الجنة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة قبل أن ينقضي رمضان اعتقنا يا رب استجب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته